السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع السحر الحلال والسحر الحلال الحقيقة هو ده عنوان آخر كتاب من كتبي وحبيت إن أنا يعني يكون شرح الكتاب دوت في قناتنا الحبيبة قناة الناس اللي بحبها ملء قلبي وبعتبرها ابني من أولادي ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير فكرة السحر الحلال وفي سحر طبعا حرام وفي سحر حلال السحر الحلال اللي, اللي الإنسان بيقدر من خلاله يتوصل إنه يفوز بمحبة الناس وإن كان الأصل الإنسان يكون شاغل نفسه بمحبة ربنا إنه يبقى نفسه إن ربنا يحبه نفسه إن ربنا يرضى عنه ولو سألته قلت له أمنيتك إيه يقول أمنيتي إن ربنا يرضى عني ولو سألته الأمنية الثانية إيه أقول له أمنيتك إيه فيقول برضه إن ربنا يرضى عني فالأصل إن أنا يكون هدفي كله هو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرضى عني وإن ربنا يتقبلني وإن ربنا يحبني وإن أنا أفوز يوم القيامة بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لكن مع ذلك الإنسان برضه في حياة حياته الدنيوية ما يقدرش يستغنى برضه عن حب الناس وإن كان الإنسان يستغني بالله سبحانه وتعالى عن كل الناس لكن برضه في نفس الوقت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل قلوب الناس لابد يكون فيما بينها تآلف عشان نقدر نعيش حياتنا ونقدر نسعد في حياتنا وفي دنيتنا وآخرتنا وجعل المحبة اللي بين المسلمين ديت من كمال الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فاستكمال الإيمان بيكون بالحب في الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المتحبين في الله دول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال من بين السبع ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك أكيد الإنسان يا جماعة في حياته الدنيوية ما يقدرش يعيش من غير الناس مش معنى كده ان هو يعني ان هو يموت من غير الناس لكن هو طبيعه الانسان ان هو يكون اجتماعي والنبي صلى الله عليه وسلم وضح حته ال ال ال ال ال يعني الانسان يكون اجتماعي ويكون بيحب الناس والناس بتحبه قال المؤمن يالف ويؤلف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف المؤمن يا جماعه قريب من الناس والناس قريبه منه بيحب الناس والناس بتحبه ومش معنى كده ان بقول الناس كلها هتجتمع عليه الناس ما اجتمعتش حتى على ربنا سبحانه وتعالى ولا اجتمعت على نبي نبينا صلى الله عليه وسلم لكن أقصد أن المؤمن دايما يكون يعني قريب من قلوب الناس والناس قريبة من قلبه بيحب الناس بيحب المسلمين بيحب الخير للكون ده كله كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى أنا حب الخير مش فقط أن أنا بحب الخير للمسلمين بس لا بحب الخير للمسلمين ولا غير المسلمين قول لي طب فهمها لي دي بقى أحب الخير لغير المسلمين إزاي بان انا احب لهم ان هم يذوقوا حلاوه الايمان وطعم التوحيد ان انا احب الخير للكون ده كله ان الكون ده كله يسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى وان الكون ده كله يعبد ربنا سبحانه وتعالى فاذا نخلص نطلع من الموضوع ده كله بنتيجه حلوه قوي ان ما حدش يقدر يعيش من غير الناس ومن غير محبه الناس لازم احب الناس والناس تحبني ولازم اكون قريب من الناس والناس تكون قريبه مني وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل ده وقال ايه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي خد بالك قال إيه لا تصاحب إلا مؤمنا كان ممكن يقول لك إيه لا تصاحب أحدا ما تصاحبش حد خالص لكن قال إيه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا إلا تقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة كان لكل نبي حواري وحواري النبي الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه يبقى إذا لابد من صحبة وسيدنا أبو بكر لما عرف إن النبي مهاجر من مكة للمدينة فقال له إن الله قد أذن لي بالهجرة يا أبا بكر قال الصحبة يا رسول الله ما أقدرش أعيش من غير صحبتك صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كانت أجمل صحبة في الدنيا دي كلها يا جماعة عرفها التاريخ هي صحبة النبي وأبي بكر كانت أصدق وأجمل وأنقى وأطهر صحبة في الكون ده كله كانت صحبة فعلا في الله ولله وبالله سبحانه وتعالى ومش معنى أن بقول لك إنك أنت عايز تفوز بمحبة الناس ان انت هتعيش حياتك كلها عشان ترضي الناس لا انت شاغل حياتك كلها بالله وبرضوان الله سبحانه وتعالى ولو حبيت ان انت ترضي الناس فده شيء مستحيل يبقى انت لو قلت لك انت لازم ترضي الناس جميعا يبقى انا كده طلبت منك حاجة شبه مستحيلة بل هي مستحيلة فعلا ان انت ترضي كل الاذواق وكل الناس ولذلك سبحان الله يحكى كده في القصص الجميل ان جحا كان ماشي مع ابنه كان معاهم اعزكم الله الحمار بتاعهم فهم ماشيين فجأة معديين على ناس فكان جحا وابنه كانوا ايه يعني كان ماشيين وجنبهم حمار فجحا راح ركب على الحمار اعزكم الله فمعديين على ناس فقالوا الراجل ده يعني قلبه قاسي جدا ومتحجر ازاي يركب الحمار وسايب ابنه ماشي كده لوحده يا عيني طب فجحا سمع الكلام فقال انزل واركب ابني فراح مركب ابنه راح معديين على ناس تانيين قالوا الولد ده قليل الذوق جدا ازاي يعني يركب ويسايب باباه او ابوه ماشي جنب الحمار من غير ما نركبه معاه فقالوا خلاص نركب احنا الاثنين فركبوا هم الاثنين فمعديين على ناس قالوا والله العظيم ما فيش في قلبهم ولا ريحه الرحمه خالص ازاي هم الاثنين راكبين على الحمار والحمار هيستحملهم هم الاثنين فقالوا خلاص ننزل احنا الاثنين فعدوا على ناس قالوا مغفلين بقى سايبين الحمار وماشيين على رجليهم فلن تستطيع ان ترضي الناس ابدا يعني يعني سبحان الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فعلا تفسد السماوات والأرض لو اتبع الحق أهواءهم سبحان الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس إن فعلا المراد والأساس إن أنا أعيش عايز رضا ربنا عايز ربنا يرضى عني عايز ربنا يحبني سبحانه وتعالى وجنب ده كله محتاج في نفس الوقت ان انا برضه اكون محبوب وان انا اكون قريب من الناس والناس تكون قريبه مني ولذلك في يوم من الايام يا جماعه جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت احبني الله واحبني الناس شوف كلام واضح جدا وكلام زي الفل بيقول يا رسول الله عرفني حاجة أعملها لو عملتها ربنا يحبني طبعا ده ده المقصود الأول والمراد الأول والهدف الأول في قلب أي عبد مؤمن أحبني الله وفي نفس الوقت أنا عايش في دنيا برضه وسط ناس عايز الناس تحبني أحبني الله وأحبني الناس يروح حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع له كل السؤال ده كله في جملتين حلوين قوي قال له إيه؟ قال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس يا سلام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف جمع له كل حاجة في جملة بسيطة قوي إسلامنا حلو ومش معقد إسلامنا جميل جدا جدا مش معنى إن أنا عايز أفهم الناس نقطة أفضل ألف وأدور ساعتين كاملين عشان أوصل الكلمة بصعوبة والناس هتفهمني بصعوبة إسلامنا حلو قوي قوي كلمة ورد غطاها سؤال وجواب في ثواني الراجل يروح للنبي عليه السلام يقول له متى الساعة يقول له وماذا أعددت لها يقول له ما أعددت لها كثير الصلاة والصيام غير أني أحب الله ورسوله يقول له أنت مع من أحببت كلام واضح جدا مش محتاج طلاسم ومش محتاج لف ودوران كلام واضح ومباشر وجميل والمؤمن دايما كلامه واضح وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد بساطة في طرح المعلومة لأنه فاهمها وبيقدر يبسطها فخد بالك من حاجة شوف النبي بيقول له إيه بيقول له ازهد في الدنيا يحبك الله يعني ايه ازهد في الدنيا؟ يعني ما اشتغلش بقى واقعد بقى كده اتدروش واقعد في بيتنا او اقعد في المسجد ولا اشتغل ولا اعمل اي حاجه ولا اعمر الكون ولا اساهم في في بناء الامه ونهضه الامه واقول خلاص انا كده زاهد المعنى مش كده بالعكس عايزك انسان ناجح جدا وعايز معاك فلوس وعايزك تبقى عندك منصب وعايز وعايز وعايز عايزك تبقى انجح واحد في الدنيا بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدك وما تبقاش في قلبك يعني تبقى ملياردير والفلوس دي كلها ما تسواش حاجه عندك المهم ان ربنا يرضى عنك واخد بالك وتستعمل المال ده في طاعه ربنا سبحانه وتعالى نعم المال الصالح للرجل الصالح وفي نفس الوقت لو طلب منك ان انت تطلع زكاة مالك بتطلع لو طلب منك تنفق المال ده في سبيل الله بتنفق لو طلب منك انك تضحي بالمال ولا بالدين لا اضحي بالمال شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما طلب منه حاجة من الاثنين يا اما انك انت تقع في تضحي بشيء من دنيتك علشان يعني تفوز بدينك يا اما تضحي بحاجه من دينك عشان تظفر بالدنيا والمتع والجمال وما شوف لما عرض عليه فتنه النساء قال ايه؟ قال رب السجن ايه؟ قال رب السجن احب الي ايه؟ مما يدعونني اليه، يا سلام، وافعل التفضيل هنا ليس على بابي، يعني مش معنى كده ان الفاحشه محببه والسجن احب، لا، ليس على بابي فشوف قد ايه عارف سيدنا يوسف عليه السلام ان اي متعه من متاع الدنيا سواء كانت في الحلال ام في الحرام لا تضاهى ابدا ولا تقارن بالفوز بمحبه الله وبرضوان الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع شوف النبي قال له ايه قال له ازهد في الدنيا يحبك الله اه اشتغل وعمر الكون واجتهد واعمل كل حاجه لكن الدنيا تبقى في ايدك ما تبقاش في قلبك وما تجريش وراها وما تشغل... تخليش الدنيا تشغلك ابدا عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا امثال كثيره جدا في القران منها قصه قارون اللي كانت الدنيا ماليه قلبه ايه اللي حصل فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا خد بالك فاذا فالمعنى ازهد في الدنيا عمر الدنيا واشتغل و- و- واحلب ببلدك وبحياتك وباسرتك كل حاجه لكن تبقى الدنيا في ايدك ما هياش ما هياش في قلبك ده معنى جميل جدا وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس ما تطلبش حاجه من حد والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على أصحابه صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا فكان الرجل يسقط ال- الخطام بتاع البعير بتاعه فلا يسأل أحدا وينزل من على البعير بتاعه يجيب الخطام بتاع البعير ولو سقط منه أي شيء كان لا يسأل الناس شيئا لأنه وعد النبي بكده صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف برضه موقف تاني جميل جدا حديث رواه مسلم ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اللي اسلم قبل موت النبي بكام سنه فاكرين اربع سنين في يوم من الايام راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله إن أمي آه، يعني أمه كانت مشركة كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيه كما أكره يعني هي أم أبو هريرة آه، سيدنا أبو هريرة كل شوية يدعوها إلى الإسلام فكانت هي شديدة شوية فكانت بترفض في يوم من الأيام بيدعوها أبو هريرة إلى الإسلام فراحت قالت كلمة في حق النبي وحشة قوي فأبو هريرة زعلان من حبه للنبي حبه للنبي طبعا أغلى من حبه لأمه وأغلى من حبه لكل الناس فراح أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وراح قايل للنبي يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة للإسلام فقام النبي ودعا وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول فرجعت إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الباب مجاف لقيت الباب مغلق وسمعت خشخشة أو خضخضة الماء فإذا بأمي تفتح الباب وتبتسم ودي كانت أول مرة تبتسم فيها وتبتسم وتقول يا أبو هريرة قلت أجل يا أمي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي ورجعت إلى النبي يعني عشان يبشر النبي بقى فقلت أبشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة فحمد النبي ربه وأثنى عليه ثم قال أبو هريرة خد بالك بقى قال أبو هريرة لا المسألة بقى سالكة وماشية فنطلب حاجة تانية فقال له يا رسول الله ادعو الله خد بالك بقى الحتة هو ده الشاهد من الحديث ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني وأمي بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فشوف أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان كان حريص جدا إن يكون الناس بتحبه وإن يكون هو كمان بيحب الناس مش أي حد المؤمنين أهل الإيمان عشان كده جت فكرة كتاب السحر الحلالي و- وانا تعمدت أخ- اعمله ككتاب الاول وخلصت عشان تبقى الماده جاهزه نقعد نتابعها مع بعض ان شاء الله من خلال الكتاب من خلال الدرس السحر الحلال ان ازاي ان اشوف اسلوب جميل كلمه جميله خلق معين اسلوب معين سلوك معين حاجه معينه هعملها وكل دوت واخدينه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هن من خلال السلسلة ديت 30 حلقة هنعيش فيها يا جماعة مع إزاي إن إحنا نفوز بمحبة الناس إزاي الناس تحبك خد بالك من حاجة أنا ممكن أجيب واحد وأطلعه معايا في قناة الناس نور وأطلعه لمدة ساعتين ثلاثة كل يوم وخلي الكرة الأرضية كلها عارفة الراجل ده وما شاء الله يقول لك ده مش ده اللي بيه في قناة الناس اه لكن أنا ما أقدرش إن أنا أدخله جوه قلب حد من الناس إلا بأمر رب الناس سبحانه وتعالى واضح يا جماعة سهل جدا إن أنت تخلي إنسان مشهور لكن صعب جدا تخلي إنسان محبوب الحب ده حاجة بإيدين ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل إذا أحب عبدا والحديث رواه مسلم إذا أحب عبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يا سلام يا سلام شوف بقى عدد ملائكة السماوات السبع اللي هتحب حضرتك والملائكة دول كلهم هيحبوك وفوق ده كله كمان يوضع لك القبول في الأرض الناس تحبك عدد الملائكة أنا بس هديك حديثين كده هدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف بس وتتخيل عدد الملائكة ومش هتقدر توصل للعدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن يقول قطت السماء يعني أنت عانت قطت السماء وحق لها أن تقط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع يا سلام الحديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان البيت المعمور البيت الايه المعمور اللي هو في السماء السبعه اللي هو قبله اهل السماء السابعه اللي بيدخلوا ملائكة السماء السابعة فقط وده فين يا جماعة ده فوق الكعبة الأرضية اللي موجودة في مكة فلو سقط لسقط على الكعبة الأرضية البيت المعمور ده بيدخلوا كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون منه ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة إيه معنى الكلام ده الملائكة طبعا مخلوقين قبل خلق إيه؟ قبل خلق آدم عليه السلام فكل يوم منذ خلق الملائكة سبعين ألف يخش البيت المعمور ويخرجوا تاني يوم سبعين ألف غيرهم ثالث يوم سبعين ألف غيرهم إلى قيام الساعة كم عدد ملائكة السماء السابعة حد يقدر يتخيل طبعا ما يقدرش يتخيل أمال عدد ملائكة السماوات السبعة كل دول هيحبوا حضرتك لو ربنا حبك وفوق ده كله بقى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته عشان كده هنتعايش من خلال 30 حلقة النهارده بس كانت مقدمه هنتعايش مع السحر الحلال ازاي ان احنا نفوز بمحبه الناس من حوالينا مش كل الناس لان زي ما قلت لحضرتك قاعده ان مش هنجمع او مش هتجمع قلوب الناس على انسان واحد لكن على الاقل كتير من الناس هيحبوك وكتير من الناس هتخش هتخش قلبهم وهم كمان يكونوا في قلبك ربنا يجمعنا اياكم على الحب في الله ان شاء الله وتعالوا نلتقي بكره مع الحلقة الثانية من السحر الحلال ونشوف أول سبب من أسباب الفوز بمحبة الناس أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته